السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله تجديدا للإيمان في قلوبنا قبل أن نبدأ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم الإيمان بيخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب لما قميص تقعد تلبسه سنتين ثلاثة أربعة القميص بيدوب وبيتقطع وفي ذلك الوقت وفي هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن عن الإيمان لما يقول لك مش عارف الحزب الفلاني اللي بيدعمه فلان الفلاني رجل الاعمال النصراني واللي بيؤيده القس الفلاني ومش عارف واخد ايه يا اخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك كلمة التوحيد لما بنقول في أذكار الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده اللي ناقصنا كلمة وحده ده إنك أنت يبقى ليك وجهة واحدة في حياتك وأنت بتقول وحده إنك تحس إن مفيش في قلبك غير ربنا إن مفيش وجهة لحياتك غير ربنا إن مفيش معين لينا في الحياة غير ربنا إن مفيش ناصر إلا الله وحده كلمة التوحيد الخالص لا شريك له محدش هينصر الدين ده غير ربنا محدش هيؤلف قلوبنا غير ربنا محدش هيهلك اعدائنا غير ربنا التوحيد مش جوه المسجد التوحيد العملي التوحيد واحنا بنمارس السياسة التوحيد واحنا شغالين في الدعوة التوحيد واحنا بندعو غير الملتزمين للالتزام انا بك واليك يعني ايه الدعوة بك واليك اللي هينصر دعوه ربنا واللي هينشر الدعوه وسط كل قطاعات المجتمع بالله واي حد هيشتغل في الدعوه انما هو الى الله لوجه الله سبحانه وتعالى السياسه بك واليك يعني مش فلان الفلاني هو اللي هيحارب دين ربنا ولا لان الحزب الفلاني خد اصوات ولا ده خد اكتر ولا ده خد اقل يا اخوانا لا تنشغلوا بهذا لا تنشغل قلوبكم بهذا الله مهيمن على كل كل احداث الكون الله ما في ذره من ذرات الكون خرجت عن هيمنته وسيطرته الله يملك قلوب الناس من اولهم لاخرهم قد يقلبها اليك وقد يقلبها عنك قد يصرفها اليك وقد يصرفها عنك عايزين التوحيد واحنا بنجاهد لنصر دين ربنا عايزين نبقى موحدين واحنا شغالين في الدعوه ان احنا نعرف ان الدعوه دي بربنا مش بكلامنا ولا بجهدنا ولا بجرينا ولا بسعينا ولا فصاح الداعية ولا ولا ولا ان احنا نعرف ان الدعوة دي الى الله ليس لها وجه الا الله ليس لها مقصد الا رضا الله ليس لها غاية الا جوار الله في الفردوس الاعلى لما تبقى الدعوة بتاعتنا دعوة موحدين لما يبقى الممارسة السياسية بتاعتنا ممارسة موحدين سيأتي النصر من الله سبحانه وتعالى اخواني في الله لا ننشغل بمن حارب الدين ولا ننشغل بمن خالف الدين ولا ننشغل بمن خذل الدين انما شعارنا واحنا بنجاهد الجهاد الدعوي والجهاد السياسي والجهاد التربوي وكل انواع الجهاد شعارنا انا بك واليك لما المعنى ده يستقر في القلوب ساعتها احنا موحدين هنيئا لمن عملوا لدين الله بهذا المعنى هنيئا لمن جاهدوا في الواقع والمعنى ده مالي قلوبهم انما الوقت خبر يخلي القلوب تفزع بعد كده بالليل خبر تاني الحمد لله ده مش عارف الحزب الاسلامي ايه كسب مقاعد شكلها ايه وبعد كده الصبح يا نهار ابيض ده بيقول لك الحزب العلماني الفلاني كسب الناس تفزع بعد كده يا اخوانا قلب المؤمن العامل لدين الله لا يهتز ويضطرب مع الاحداث صعودا وذهابا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في الغار ثلاث ايام والمشركين احاطوا بيه من كل جهه لو واحد مننا كان مكان النبي عليه الصلاه والسلام كان جاله انهيار عصبي كان مات فيها كان حتى لو مشوا ما شافوهوش كان مات من الصدمة النفسية او الازمة العصبية اللي هو فيها العامل لدين الله متصل بالله لما ابو بكر قال له يا رسول الله لو نظر احدهم ده بصة واحدة بس من واحد بس من كل اللي واقفين تحت قدميه لرآنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه قال له اسكت ابا بكر اسكت ابا بكر هو ده كلام هذا ليس كلام هنا اصلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك بدعاة الى الله الله معهم ما ظنك بمجاهدين لكي يحكم شرع الله الله معهم فالى كل المرشفين والى كل المتوترين والى كل الخائفين والى كل الذين تفرح قلوبهم حينما يسمعون ان الاطار الاسلامي خد مقاعد كذا او ان الدعوه انتشرت في مكان كذا ثم يهبط ايمانهم لما يسمعوا خبر عكسي يا اخوانا نحن بالله والى الله والله وحده هو الذي سينصر هذا الدين والله متم نوره ولو كره الكافرون احنا سمعنا الاذان من شويه بعد الاذان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان احنا نقول اللهم رب هذه الدعوه التامه يعني الدعوه دي هتتم هتتم الدين ده هينتصر هينتصر الدين ده هينتشر هينتشر ولكن القضيه اللي اخطر من اي قضية بقى دلوقتي قضية هو ينتصر على ايدك ولا على ايد غيرك صار المرء على يقين صار المرء على يقين ان احنا مش هنبقى جيل النصر او حتى جيل الانقاذ اذا لم توجد في قلوبنا الحرقة على هذا الدين لو الحرقة لو قلبك ده ما بقاش مشتعل نار على احوال الامة الدين ده مش هينتصر على ايدك ربنا هيبتعث ليه ناس غيرنا ممكن اي جيل يترمي يترمي لو ما اقبلش على مراد ربنا سبحانه وتعالى لو اي واحد مننا عنده اخت وقلت له الحق او واحد جه قال له الحق اختك في واحد بيعتدي عليها هناك هنا هوت في اي شارع من الشوارع هيعمل ايه هيجن جنونه هيسيب كل حاجه هيجري وهو لا يدري ماذا يفعل طب اذا كان اللي اغلى من اي بشر في الدنيا دين الله وحرمات لا يعتدى عليها فاين حرقه القلوب على ما يحدث المعاصي عادت ظاهره في كل الشوارع فين حرقه القلوب على ان المعاصي دي تزول من المجتمع فين حرقه القلوب على ان التبرج ده يختفي من المجتمع فين حرقه القلوب على انقاذ الناس من النار حرقه القلوب على ان القهاوي اللي ملت كل مكان والبنوك الربويه اللي ملت كل مكان والتبرج اللي ملت كل مكان والقنوات الفاسده اللي دخلت كل بيت ويه المنكرات التي للأسف لم نعد نحصيها أو نقدر أن نحصيها فين حرقة قلبك على أن المنكرات دي تزول حرقة القلب نار جوه قلبك على أن المنكر ده يزول بدون هذه الحرقة لن تستطيع أن تفعل شيء بدون ما يبقى في قلبك حرقه ازاي ربنا يعصى ازاي الناس دي تودي نفسها النار ازاي ده حال امه الاسلام ازاي ازاي اقابل ربنا اقول له ايه لو الحرقه دي في قلبك ان شاء الله ربنا يستعملك لنصر دينه لو انت خارج من المسجد لقيت واحد حاطط مصحف على الارض وبيدوس عليه هتسكت له طب الوقت شرع لا يراد ان يداس عليه ده الحرمات اللي لا يداس عليها في شوارع المسلمين من عموم المسلمين الان فأين الذين يغيرون على حرمات الله فين هم يا إخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن عمرو بن العاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشروق يعني ما بين الفجر والشروق فطلعت الشمس الشمس طلعت بقى فنورت الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس شموس طالعة من تحت التراب شموس نورهم كنور الشمس فقال أبو بكر الصديق نحن هم يا رسول الله احنا دول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكم خير كثير ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين اسمع الذين يحشرون من اقطار الارض الذين يحشرون من اقطار الارض يعني ايه الذين يحشرون من اقطار الارض زي الصحابه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لما تفرقت قبورهم في كل مكان في الدنيا من اجل نشر دعوه الاسلام حشروا من اقطار الارض ما عادوش في بيتهم ما عادوش في اماكنهم قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله مفيش عمل هتقدر تعمله الا لما نخرج من البيتوتيه اللي احنا فيها الا لما نخرج من الركون الى الدنيا اللي احنا فيه طول ما الدنيا شدانه اثاقلتم الى الارض طول ما اثقال حب الدنيا في القلوب شدانه مش هنقدر ننطلق لنصر دين ربنا قال تعالى واذ غدوت من اهلك تبوء المؤمنين مش هتقدر تخرج الا لو ضحيت بكثير مما يستمتع به غيرك في بيته قال تعالى ومساكن طيبة في جنة عدن قال لك طب ليه ربنا قال لهم مساكن ربنا ما شوقهمش ليه بزوجات طيبة شوقهمش ليه بأنهار ورايحين وطعام وشراب قال لك الناس دي لأنها كانت في الصف الإسلامي في سورة الصف هذه الآية في الصف الإسلامي على طول من معركة لمعركة على طول من نصرة لنصرة لدين ربنا ما كانتش فاضية ترجع بيتها ما كانتش إلا من باب حقوق الأهل والأولاد وتربيتهم وتعهدهم إنما انه ينام له 10 ساعات في بيته زي زي غيره انه يقعد له يومين قاعد في بيته زيه زي غيره ما كانش ينفع لانه كان شايل هم الدين في الارض اين الذين تحترق قلوبهم حينما يرون الله يعصى في ارضه أين الذين تحترق قلوبهم حينما يرون المنكرات تستشري في كل شارع من شوارع المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري الرسول الحديث نصين النص الأولاني كلمة تعيسى من التعاسة والنص الثاني كلمة طوبة شجر الطوبة أعظم أشجار الجنة ولعلها من أشجار الفردوس الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبدوا الدرهم والدينار اللي اهم حاجه عنده انه يجيب فلوس وانا هعمل ايه والدنيا والظروف والمعيشه واللي حصل واللي ما حصلش تعس عبد الخميصه عبد اكله تعس عبد القطيفه عبد لبسه عبد شكت عبد جزمه جديده جميله عبد بنطلون شيك عبد للهدوم والمظاهر والفشخره والعفش الجميل والعربيه الحلوه والموبايل الايفون والعبد للمظاهر تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة إن أعطي راضي وإن لم يعطى لم يرضى وإن لم يعطى سخط لازم يبقى له موقع عايز يبقى له لازم يبقى له موقع لو اشتغل في الدين لازم يبقى له موقع في الدين وإلا ما يرضاش ما يرضاش يبقى جندي لو لو اشتغل في الدنيا لازم الدنيا دي كلها يجمعها تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي عليه النبي نبي الرحمة بيدعي على نموذج موجود في الامه النبي بيقول تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش النبي بيقول عليه كده تخيل نبي الرحمه تخيل اب لما يدعى لابنه لما يقول لابنه يا اخي روح ربنا ياخدك والعياذ بالله تخيل النبي بيدعى عليه بالتعاسه وبالنكسه وبال انه اذا شيك ودخل في جسده الاشواك لا ينتقش ولا يجد من ينقذه ولا يغيثه النبي عليه الصلاه والسلام نبي الرحمه بيدعي على واحد من هذه الامه على نموذج من هذه الامه بيدعي على واحد زي اب بيدعي على ابنه يبقى الابن ده عمل ايه ده الابن ده عمل مصيبه ده الابن ده هيخرب البيت كله بقى ده الابن ده وجوده خلاص هيضيع الدنيا واللي فيها يبقى القضيه ان النموذج ده احذر انك تبقى من اللي النبي عليه الصلاه والسلام ده عليهم انك تبقى عبد دنيا خط سيرك في الحياه دنيا خط سيرك في الحياه طلب مصلحتك خط سيرك في الحياه طلب نجاحك الدنيوي الخاص الله امال خط سيرنا في الحياه يبقى ايه النص التاني بقى طوبى طوبى ولما تلاقي اي حديث في كلمه طوبى ركز فيه قوي الحديث ده معناه ان مش اي مقام اللي بيتكلم عنه النبي عليه الصلاه والسلام طوبى لعبد هي دي العبوديه الحقيقيه اخذ بعنان فرسه اخذ ده مستمر فعل مستمر يعني مستمر ثم الغائبه في هذا الواقع لما ذو القرنين ربنا قال عليه فاتبع سببه مشي ينشر الدين في الارض شويه ثم اتبع سببه ش- شويه ثم اتبع سببه ايه ثم ديت يعني مكمل يعني ما خدش الدين لعبه كثير من الملتزمين الان واخد الدين لعبه كما قال تعالى في سوره الانعام اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا يعني ايه اتخذوا دينهم لعبه يعني ايه الدين بقى لعبه يعني ايه يعني عيل صغير جبت له لعبه طار من الفرح بيها شويه وزهق منها ورماها شويه جاله لعبه تانية نسى الاولانيه واشتغل في التانية شويه رمى التانية ورجع للاولانيه شويه زهق من الاولانيه وشاف لعبه تالتة لعبه الدين بقى لعبه الدعوه الى الله بقت لعبه لما يجي لك مزاج او يجي لي مزاج ان انا اغير منكر اغير زهقان ومتضايق لا مش طالبه دلوقتي لما يجي له مزاج للاخ انه يدعو الى الله يومين ينشط شويه ويسيب كل حاجه القيام الليل بقى لعبه يقوم له ليلتين وبعد كده ولا كانه كان بيقوم الدعوه الى الله بقت لعبه ينشغل بالدعوه يومين وبعد كده ولا كانه مكلف من الله بنشر الهدايه ونشر دين ربنا الدين بقى لعبه طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه يعني ايه خط سيره ان كل ما الدين يحتاج هو جاهز المسلمين يا اخواني عاملين زي نواب الطوارئ كده في في المستشفيات نائب الطوارئ ده دايما اسمه under call يعني ايه under call تحت الطلب اول ما يحصل مشكله فورا استدعاء وينزل ويشوف الحاله احنا كذلك مع ديننا under call under call اول ما الدين يحتاج راس السنه جايه مين اللي هينكر هذه المنكرات المنكرات بقت في الشوارع ليل نهار مين اللي بيدعو الى الله مين اللي بينشر الدعوه في كليته وفي شغله وفي بيته وفي منطقته ووسط الناس ولما يشوف حد بيعصي ربنا في الطريق بينهاه بيأمره وينهاه أين هؤلاء أين هؤلاء تسير حوراء في الجنة لها سبعون ألف وصيفة تقول أين الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ثواب اللي بيأمر بالمعروف وأنا عن المنكر ده من أعلى الثوابات في الأمة ثواب اللي عنده حرقة على إن ربنا ما يتعصاش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه راسه منكوش و... و... وشعره مش متسرح و... مغبرة قدماه الحذاء بتاعه بقى مش متلمع يعني ايه مشغول عن نفسه من كتر انشغاله بالدين مشغول عن نفسه الرسول جاب لك اعلى حته في راسه واوطى حته في قدماه تخيل ما بينهم ايه بقى اشعث راسه مغبره قدماه مشغول بالدين حتى عن نفسه اسمع ان كان في الساقه كان في الساقة الساقة ده اللي بيسقي الناس مية وإن كان في الحراسة كان في الحراسة الساقة دي أحقر وظيفة في الجيش كله يعني اللي هي الوظيفة اللي ما حدش أنا ده يعني أنا ما بعرفش أعمل حاجة اللي ما بعرفش يعمل حاجة بيوقفوه في الساقة يعني لو فينا واحد ما مش عارف يعمل حاجة طب يا عم املى مية وزع على الناس بقى قال لا أنتوا بتتهموني إن أنا ما بعرفش أعمل حاجة إن أنا ما عنديش مواد مش عايزين تمسكوني موقع في ال... في ال... في العمل الإسلامي إن كان في الساقة كان في الساقة أحقر ثغر وإن كان في الحراسة كان في الحراسة أخطر ثغر موافق ما بيفكرش في مكانه ما بيفكرش في موقعه زي عمر بن الخطاب لما جاء له الصحابي بعد معركة من الفتوحات فبيقول له من قتل فيها قال له فلان وفلان وفلان وفلان وآخرون لا تعرفهم يا أمير المؤمنين فقال عمر لا يضرهم أن عمر لا يعرفهم ولكن الله يعرفهم إيه يعني لو انت شغال للدين ومالكش موقع لو انت شغال للدين ومحدش عارفك ولكن الله يعلم ما تفعل ان كان في الساقة كان في الساقة وان كان في الحراسة كان في الحراسة ان شفع لا يشفع له وان استأذن لا يؤذن له محدش معتبره وفي الاخر النبي عليه الصلاه بيقول لك ايه ده له طوبه طوبه التي هي اعظم شجره في الجنه على الاطلاق طوبه التي لعلها من اشجار الفردوس الاعلى طوبه ده ده اللي عايش خط سيره نصر الدين انت خط سيرك في الحياه ايه خط سيرك ايه خط سيرك الحاجه اللي بتجيب لك فلوس بتروح لها خط سيرك الحاجه اللي بتجيب لك مركز بتروح لها خط سيرك ايه ولا خط سيرك نصر دينك ولا خط سيرك احتياج دينك خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيديك خط سيرة اهو خلف أعداء الله ورا كل منكر لحد ما يزول ورا كل عدو من اعداء الله لحد ما يغور ورا كل معصيه لحد ما تبطل ورا كل مفسد من المفسدين لحد ما الناس تلفظه خلف اعداء الله ورا كل منكر في المجتمع لحد ما المجتمع يطهر لحد ما يكون الدين كله لله في ذلك المجتمع خلف اعداء الله يخيفهم ويخيفونه ده خير الناس في الفتن ده احسن واحد الى الله فيه في وقت الفتن اخواني في الله في عباده في الدين اسمها عباده التضحيه عباده كده يعني للاسف الشديد يعني كثير من الناس عاد بيعتبرها اختراع قديم لا تجا لا تكاد تنظر الى اخوانك اليوم فترى من يتعبد لله بهذه العباده لا تكاد تنظر الى اخوانك فين يا اخواننا واما من جاءك يسعى وهو يخشى انا بقالي سنه سنتين نفسي اشوف اخ جاي ملهوف انا عايز اربي قلبي السؤال ده ما عادش الواحد بيسمعه انا عايز اوصل لربنا فين يا اخوانا فين يا اخوانا نفق حنظله لما وقف في وسط الطريق بيقول انا قلبي مليان نفاق فين يا اخوانا اللي مهتم بقلبه فين اللي مهتم بدينه فين اللي مهتم بصلته بالله هذا الجيل جيل الملتزمين دلوقتي جيل اتكتب له عمر جديد يعني ايه اتكتب له عمر جديد يعني بعد تفجير بعد تفجير كنيسة القدسين في الأيام الأخيرة في ملك مبارك كان المنتظر ان الحدث ده هيستثمر من اجل ان كل الملتزمين يتشالوا من المجتمع كل الملتزمين ما بين معتقل وما بين وما بين ربنا سبحانه وتعالى انقذ جيل ملتزمين كامل في دولة كاملة بهذه الثورة جيل اتكتب له عمر جديد جيل كان منتظر ما يخطط لإفنائه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال جبال كان مخطط انها تنهار تماما تتمحي من الخريطة الجغرافية تماما فأين شكره لله هل هذا الذي كان ينتظر منا بعد أن نجانا الله سبحانه وتعالى ولا المنتظر منا ان احنا ننطلق في الدعوه الى الله ويمتلئ قلوبنا بالحرقه على كل معصيه ربنا بيعصى فيها ثواب اللي بيضحي عشان ربنا ثواب عظيم قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه يعني ايه على حبه قالك يعني بيحب الاكل ومع ذلك طلع بيحب الفلوس ومع ذلك انفق يعني ايه يعني ضحى مش ضحى بالدنيا وهو زاهد فيها مش ضحى بالدنيا وهو كاره ليها ده ضحى عن حب ده بيحب الدنيا ولكن بيحب ربنا اكتر ده بيحب متاعها ولكن بيحب رضا ربنا اكتر ده راغب الى حاجات في الدنيا ولكن رغبته الى الله اعظم حبه لله غلب كل حب للدنيا في قلبه شوقه الى الله غلب كل شوق للدنيا في قلبه رغبته الى الله غلبت كل رغبة الى الدنيا في قلبه اين هذه القلوب اين القلوب التي يطعمون الطعام على حبه انما نطعمكم لوجه الله مستنيين ان احنا ننظر لوجه الله في يوم من الايام مستنيين ان ربنا يرضى عنا ما بنبتغيش بده اي شيء من اشياء الدنيا ده ده عشان ربنا اللي ضحى عشان ربنا ربنا اداله ايه لما لما تقرا في سوره الانسان وتشوف ثواب اللي ضحى عشان ربنا سوره الانسان اللي بيضحي عشان ربنا ثوابه ايه فوقاهم الله شر ذلك اليوم وقاهم الله مش وقوا عارف لما ابراهيم القي في النار ربنا لم يرضى ان اي ملك من الملائكه يغيثه ليه ربنا اللي هيغيثه بنفسه سبحانه وتعالى حتى مش هينزل جندي من جنوده ده ده مقام تاني خالص بقى وقاهم الله شر ذلك اليوم وما أدراك ما شر ذلك اليوم وما أدراك ما شر البعث لما القبور بتتفتح والناس تطلع من تحتها مليارات ومئات المليارات من البشر والجن وإبليس والولدان اللي شعورهم شيب ملوك الدنيا ماشيين محدش بيبص لهم ملكات جمال العالم معديين محدش بيبص لهم الأب ما بيبصش لابنه والابن ما بيبصش لابوه كل واحد يطلع من تحت التراب يلاقي سائق وشهيد مستنيينه عشان يقتادوه لأرض المحشر وما أدراك ما شر أرض المحشر أرض الشمس على بعد ميل من الرؤوس مش 93 مليون ميل ميل واحد كان 93 مليون ميل بتجيب ضربة شمس تموت الوقت على بعد ميل وهي نار بلا نور أرض كلها ظلام العرق بيلجم الناس الجاما حتى تتطاير الصحف وما ظنك بشر تطاير الصحف لما الناس كلها واقفه في ارض المحشر ومئات المليارات من الصحف بتتطاير كل صحيفه عارفه صاحبها وعارفه الايد اللي هتتحط فيها في صاحبها وكل واحد يفتح صحيفته اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قبل ما ربنا يحاسبك قبل ما يبدا الحساب حاسب نفسك وما ظنك بشر ما قبل ان يبدا الحساب أربعين سنة الناس واقفين في أرض المحشر كلهم واقفين مستنيين أن يبدأ الحساب والحساب ما بيبدأش في العرق والشمس والحر والكل مستني ان الحساب يبدأ عشان يخلص من اللي هو فيه ولكن لا يبدأ الحساب ولا يوضع الميزان إلا بعد أربعين سنة وما ظنك بشر الميزان حينما توضع ال- الحسنات في كفة والسيئات في كفة وتوزن القلوب وتوزن الجوارح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا ايه ده دول كانوا الذين إلى- اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها امال اللي جهروا بمحارم الله بقى امال اللي شاف محارم الله بتنتهك وسكت كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فلا فلا ينتهي الميزان حتى يكون ما بعدها العرض على الله سبحانه وتعالى وما ظنك بما يحدث في العرض على الله تنظر عن يمينك فلا ترى إلا النار وتنظر عن شمالك فلا ترى إلا النار وتنظر بين يديك فلا ترى إلا النار فأي شر أشد من النار وأي شر أشد من أن يلقى العبد في النار في هذا الموقف فما إن ينتهي العرض على الله حتى يقاد أهل الجحيم إلى الجحيم ويقاد أهل الجنة إلى الصراط وما ظنك بشر الصراط الذي يتساقط الناس من عليه إلى جهنم يتساقطون من عليه إلى جهنم فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم وناج مسلم حتى إذا مروا من على الصراط اتوا على القنطرة وما ادراك ما شر القنطرة لما يجي اللي اختبته ويقول لك حسنات ويجي اللي ضربته ويقول لك حسنات ويجي اللي بصيت لبنته من وراه ويقول لك حسنات ويجي ويجي ويجي اللي كلت ورثه ويقول لك حسنات فيعاد الى جهنم ما شاء الله من خلقه بعد ان مروا من على الصراط فوقاهم الله شر ذلك اليوم كل ده مالهمش دعوه بيه كل ده ولا لهم اي علاقه بيه ولقاهم نضره وسرورا قال لك لقاهم ده يعني فور الطلوع من تحت التراب يلاقهم يلاقوا النضره والسرور مستنياهم يلاقوا الملائكه والنعيم والبشرات مستنياهم يعني ايه يعني خمسين الف سنه مشفيين نعيم نعيم مشف كده ما في ما فيش لحظه قلق ولا خوف ولا رعب ولا حر ولا شمس ولا ولا عق بخمسين الف سنه نضره وسرورا فيا لكرامه من ضحى في لوجه الله عند الله كل ده كانوا بيعملوا في الدنيا ايه يطعمون الطعام على حب يطعمون ضمير مضارع مستمر يعني كان على طول بيؤثر ما يحب الله على ما يحبه هو ما هي دي التضحيه يا اخوانا ان انا اقدم لربنا اللي ربنا بيحبه واؤثره على ما احبه انا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال كل ابن ع- كل عمل ابن ادم يضاعف الى عشرة امثال الى سبعمائة ضعف ثم ينتقل الحديث الى حديث قدسي يقول الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يعني الصيام كمان فوق 700 ضعف اه طب ليه اشمعنى الصيام اللي فوق 700 ضعف يترك شهوته وطعامه لاجلي الكلمه لاجلي دي كلمه غاليه قوي عند ربنا قوي قوي عند ربنا الكلمه دي غاليه اللي ساب عشان ربنا اللي ضحى عشان ربنا اللي تعبان ومع ذلك يدعو ده ويذكر ده وينكر المنكر ده عشان ربنا اللي يتكلم عن ربنا في الاماكن التي يعصى الله فيها قال تعالى كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون ان معكم لمعيه ربنا ليه لان الله سيذكر في مكان لا يذكر فيه اسم الله وهو قصر فرعون لما ربنا يذكر بسببك في مكان في منكر لما ربنا يذكر بسببك في مكان في معصيه فما اعظم قدرك عند الله ممكن دي احب لحظه في السنه دي كلها لك عند ربنا سبحانه وتعالى ما انت عندك نموذجين في القران نموذج احدهما ابكم ما بينطقش ما بيتكلمش المنكر اللي يخليه ينطق ويغير ده لسه ما اتخلقش لحد دلوقتي لا يقدر على شيء ما بيغيرش اي حاجه والنموذج الثاني وجعلني مباركا اينما كنت لما تعدي في شارع من الشوارع ومحل مشغل اغاني على اعلى صوت تدخل تقول له كلام ربنا وحش كلام ربنا جميل نشغل كلام ربنا تقول له كلمتين تضحك معاه توصل له اي معلومه واي موعظه يشغل قرآن انت دخلت الشارع والشياطين ملياه خرجت والملائكة ملياه دخلت الشارع وملائكة السيئات بتكتب خرجت وملائكة الحسنات بتكتب فأي أحد على وجه الأرض أعظم بركة منك مين على وجه الارض اعظم بركه منك ده انت مبارك اينما كنت لما كل مكان تجي الملائكه تجي وملائكه الحسنات تكتب فيه والقلوب تذكر الله فيه والالسنه تقبل على الله فيه والعيون تدمع من خشيه الله فيه واللي ما بيصليش يصلي والعاصي يتوب اي احد على وجه الارض اعظم بركه منك لازم حرقه القلوب على المعاصي اللي بتحصل في المجتمع الان يا اخواني فوقاهم الله شر ذلك اليوم اليوم ولقاهم نضرة وسرورا نضرة وسرور يا رب يوم القيامة يوم الفزع الأكبر لقاهم ن... يعني إيه سبب النضرة والسرور ده إحنا قاعدين نتكلم دلوقتي عن شر ذلك اليوم في أرض المحشر في مكان اسمه ظل عرش الله ما لهمش دعوة أصلا بده نضرة وسرور تحت ظل عرش الله وفد المتقين اللي يساق لينظر إلى وجه الله لما ربنا سبحانه وتعالى يدني عليه كنفه ويبشره بالرحمة والمغفرة لما يجي يعدي من على الصراط يعدي زي البرق وزي وزي الريح وزي الطرف كل ده الناس في ذلك العذاب وهو يوم القيامة خمسين ألف سنة نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة الجنة ديت مليارات الأصناف من النعيم ما لا يحصى الحرير ده صنف واحد طب ربنا بعد ما جاب عموم الجنة خصص نوع واحد من أنواع النعيم ليه ما احنا بنتكلم عن أهل التضحية بنتكلم عن اللي استحمل شظف العيش عشان ربنا بنتكلم عن اللي استحمل خشونة العيش عشان ربنا بنتكلم على اللي استحمل شدة العيش عشان ربنا ربنا يقول له حريرة تخيل لو من اولها حرير كده نعومة حياته ايه وجمال حياته ايه وتناعمه شكله ايه ربنا بيقول له انت تعبت امبارح النهاردة هترتاح راحة محدش ارتاحها في الوجود متكئين فيها على الارائك الارائك دي كوشة الفرح كوشة الفرح اللي هو السرير اللي بيبقى عليه الكوشة ده يعني زي كوشة العريس كده متكئين فيها على الارائك انت امبارح كنت بتشتغل في الدعوة على طول كان كل يوم ربنا بيفرح بسببك بتوبة عبد ضال كان كل يوم ربنا بيفرح بسببك بإسلام واحد كافر كان كل يوم عباد الله اللي عايشين في شقاء بسبب عدم وجود الدين في حياتهم بيفرحوا بسببك لأنك بتدلهم على الله فبيعرفوا طريق السعادة في الدنيا والآخرة كان كل يوم الدين في فرح بسببك بسببك انك بتنكر المنكر ده وبتعلم اولادك القران هنا وبتربي زوجتك على الدين هنا وبتدعو زمايلك هنا وبتعمل وبتنكر المنكر هنا وبتغير المعصيه هنا كان كل يوم كل يوم الدين في فرح بسببك النهارده ربنا يخليك كل يوم في فرح متكئين فيها على الارائك كل يوم في فرح كل يوم في فرح شكل لانك انت عيشت الدين في افراح بسبب جهدك كنت تعبان بس دين ربنا بينتشر متكئين فيها على الارائك اخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف المجاهدين في سبيل الله أول زمرة تغزو البحر فقال كالملوك على الأسرة يعني إيه الأسرة الأسرة اللي هي عروش الملك سرير الملك اللي هو عرش الملك النبي قال ده ملوك على عروش يا رسول الله ملوك إيه يا رسول الله ده أم أم حرام بنت ملحان وهي نازلة قبرص في أول غزوة بحرية الحمار رفضها قتلها ملوك على الأسرة ده الملوك على الأسرة دول بقى الحاجة الفخفة ده يعني ده فقر وإجهاد وتعب ولا سبحان الله العظيم يا إخواني هناك معنى خطير لهذا الكلام ان اللي اشتغل عشان الدين في الدنيا ده ده اللي قاعد ده قاعد يشتغل عشان املاكه يجيب حته ارض تغلى يشتري يبيعها ويشتري شويه ذهب الذهب يطلع خمس ست اضعاف يبيعهم ويجيب له بيت يشتريه البيت يبدا يعليه واحده واحده شويه ويجيب عربيه له شويه ويجيب عربيه لعياله شويه وشويه قاعد يزود املاك الدنيا ولكن اللي اجتهد في سبيل نصره الدين ده بيزود املاك الدين ده فرغ عمره بدل ما يحصل بيه املاك لدنيته دنيته يحصل بيه املاك لدينه يحصل بيه املاك للاسلام يزود ملك الاسلام في الارض لو الصحابه ما كانوش فتحوا مصر لو كانوا قعدوا في المسجد النبوي ولا المسجد الحرام مئة الف صلاه ومستريح وبياكل وبيشرب ومتهني وبيعبد ليل نهار في المسجد الحرام والمسجد النبوي كان الدين انتشر كان الدين انتصر كان ملك الدين زاد يبقى اذا اللي بيسعى لنشر دين الله في الارض ده بيزود املاك الدين فربنا يبدله انهم يبقوا ملوك الفردوس الاعلى ملوك الفردوس الاعلى بل من لم يستشهد منهم يبقى ملك في الدنيا قبل قبل الاخره متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها الله يعني يعني مش ربنا بيحبهم بس ده كل حاجه في الجنه بتحبهم ده ظلال الجنه بتحبهم ده اغصان الجنه بتحبهم دانيه عليهم يعني الاغصان جايه بنفسها تظلل عليهم يعني تخيل ممكن يبقى واحد قاعد وسطنا دلوقتي والجنه من فوق سبع سماوات مشتاقه اليه الجنه بكل شيء فيها مشتاقه اليه ان كل حاجه تحب بيحبك على قد ما كنت بتحب ربنا في الدنيا واللي ما بيغيرش ما بيحبش الشاب اللي بيبقى ماشي مع بنت لو ما غيرش عليها ما بيحبهاش مفيش حب من غير غيره ازاي تزعم انك تحب الله ولا تغار على حرمات الله ولا تغار على المنكرات التي يعتدى بها على دين الله وعلى حدود الله متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه كانوا امبارح هم اللي بيطوفوا وبيتعبوا من مشوار لمشوار في نصره الدعوه الى الله النهارده بشوات ملوك يطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها تقدير تخيل اما الكوبايه كوبايه ازاز قوارير انما كوبايه فضه قوارير دي ازاي معجزه من معجزات الجنه قدروها تقديرا يعني ايه انت زوجتك في البيت يعني لما يكون واحد مراته بتحبه نسبه الملح في الاكل متظبطه على حسب ذوقك ونسبه البهارات في الاكل متظبطه على حسب ذوقك وعدد معالق السكر في كوبايه الشاي متظبطه على حسب ذوقك ودرجه تقل الشاي او خفيف متظبطه على حسب ذوقك المواصفات القياسيه لما يحدث هي ذوقك انت ربنا بيقول لك قدروها تقديرا المواصفات القياسيه لنعيم الجنة على حسب ذوقك انت ايه الاكرام ده على قد ما انت اكرمت دينه على قد ما انت اكرمت دين ربنا في الدنيا تكرم في الاخره ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا المزاج ده, ده تفنن بقى في الأطعمة تفنن كما كنت تتفنن في الدنيا في وسائل الدعوة طب نعمل للناس ايه طب ننزل نكلمهم طب نعمل جولات طب نعمل ورق ومطويات طب نعمل كروت صغيرة طب نعمل قنوات فضائية ونتكلم منها طب ننزل نكلم الناس في الشارع طب دعوة فردية طب نعمل ايه طب نكتب اعلانات في كل مكان نعمل ايه كان في الدنيا بيتفنن في نشر الدعوة الى الله النهارده بيتفنن في تنعيمه جزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الله ده في عين تانية تسمى تسنيم وفي عين تسمى سلسبيل وفي عين يفجرونها تفجيرا ده ايه ده في الدنيا كان في اماكن يعني اجتمع فيها كميه كبيره من نعيم الدنيا يقول لك مارينا الساحل الشمالي مش عارف المدينه الفلانيه الغردقه اماكن اتكتل فيها كميه كبيره من متع الدنيا فالناس كانت هتتجنن عشان تروح الاماكن دي مهما كانت غاليه اللي انشغل بالدين ضحى بمتع كتير في الدنيا وضحى بفسح كتير كان نفسه يروحها في الجنه اماكن زي الدنيا كده يتكتل فيها كمية من النعيم ممكن تكون مميزة حتى عن سائر اماكن الجنة يعني زي الدنيا يعني عايز اقول ايه وكل مكان له اسم زي مكان الاماكن المميزة في الدنيا بتسمى يعني ايه يعني كل حاجة سبتها عشان دعوة ربنا هتبدل اضعاف اضعافها في الجنة وكل حاجة عملتها عشان دعوة ربنا هتاخد من جنسها اضعاف اضعافها في الجنه عينا فيها تسمى سلسبيلة سورة الإنسان بتكلمك ثواب التضحية من أجل الله ثواب اللي ضحى عشان ربنا ثواب اللي ضحى عشان دين ربنا يا إخوانا الحديث الذي في سنده ضعف لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعوا على الاسلام ولكن الراجل اشترط ان في حاجتين ماليش دعوه بيهم لا تقولوا لي تعالى جاهد ولا تقول لي طلع صدقه فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عنه انه سحب يده سحب ايده من ايد الراجل وقال له لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنه لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنة الصحابة ما كانش عندهم تصور ان في حاجة اسمها جنة من غير تضحية اصلا هي الجنة دي ببلاش هي الجنة دي رخيصة مندوب المبيعات بيقلب الدنيا عشان يعبي الهوا في ازايزه ويبيعه للناس باغلى ثمن احنا معانا اغلى سلعة في الوجود زاهدين في تسويقها ليه زاهدين في اقناع الناس بيها ليه زاهدين في دعوة الناس اليها ليه يا اخوانا قضية التضحية لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة إن ممكن ناس تدخل الجنة لم يجاهدوا الصحابة تعجبوا أشد العجب هو ينفع جنة من غير نفس ودم هو ينفع جنة من غير روح ومال هو ينفع جنة من غير عمر ينفق لله هو ينفع جنة من غير ما الواحد يبذل كل غالي ورخيص لوجه الله يا اخوانا قال تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه الصحابه فهموها ان التهلكه انك ما تضحيش عشان الدين التهلكه انك ما تبذلش عشان الدين هو ده الفهم اللي فهموه فيا لكرامة من يضحي لدعوة الله عند الله اخواني في الله احوال الملتزمين الان واحوال يعني المقبلين على الله الان اصبحت احوال صعبة جدا الناس مشغولة بالسياسة لو مشغول وبيشتغل ماشي يا عم ما هو جهاد من ضمن انواع الجهاد انما الحزب بادونا في الاعراب يسألون عن انبائكم اللي قاعدين بادونا امام القنوات الاخبارية يسألون عن انبائكم الحق ده حزب النور طلع في كفر الشيخ مش عارف ايه ده الحرية والعدالة عملوا ايه ده المرشح بتاع بورسعيد مش عارف عمل ايه ومين انت يا ابني انت انت جوه الم... يعني انت راضي انك تبقى متفرج انت راجل ان دي وظيفتك في الدنيا يسالون عن انبائكم يا ترى الحزب ده عمل هنا ايه وده عمل هنا ايه ما انت شغال في السياسه اشتغل في الدعوه مش شغال في الدعوه اعبد مش شغال في العباده جاي اعمل حاجه انما الفرجاتيه ديت ما هياش مش هتقدمك خطوه واحده زيك زي بقيه الناس قاعدين في بيوتهم بيتفرجوا اين هم الرساله اين الحرقه على نصر دين الله في الواقع اين حرقه القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام لا يدرس كما يدرس وشى الثوب الدين بي بيبهت في قلبك زي ما القميص اللي اتغسل خمسين مرة بيبهت الالوان بتاعته الدين بتاعنا بقى دين باهت دين باهت والانهيار سريع ربنا لما وصف الالتزام وصفه كأنه جبل اولئك على هدى على هدى من ربهم يعني فضلوا يطلعوا على الجبل لحد ما وصلوا لقمته تخيل اللي بيطلع جبل ده بيتعب قد ايه انما لما ربنا وصف النزول بقى وصف وصف تاني واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فا انسلخ منها فا أتبعه الشيطان فا كان من الغاوين فا فا فا فورية الانهيار اللي هيلتفت عن دينه ايمانه هينهار باسرع مما يتخيل اللي هيلتفت عن العبادة اللي هيلتفت عن شحن القلوب في بيئة الإيمان ودروس الإيمان إيمانه هينهار بأسرع مما يتخيل الآن يرى المرء أناس للأسف الشديد يعني يظنون أنفسهم ملتزمون يظنون أنفسهم ملتزمين وهم يعيشون في وهم الالتزام الدين يا أخوانا مش كلام الدين يا جماعة مش كلام كان ثلاثة داخلين على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام واحد قعد قدام النبي واحد شاف له حته كده او واحد قعد في النص وواحد قعد ورا وواحد مشي خلاص واحد اوى الى الله فاواه الله واحد استحيا من الله فاستحيا الله منه طب اللي مشي ده حاجه عاديه يعني ايه المشكله يعني, يعني كم واحد كم واحد مننا دلوقتي بيمشي موضوع عادي يعني درس دين وما حضروش ايه المشكله يعني يعني ايه القضيه وراه مشوار لو سالت اي واحد ملتزم دلوقتي انت ما بتحضرش درس الشيخ محمد حسن ليه مثلا يعني انت ما بتحضرش درس الشيخ مصطفى ليه هيجيب لك 5000 عذر وعذر الراجل ده كل اللي عمله انه ما حضرش جه الدنيا زحمه الدنيا حر ورايا مصلحه تعبان ايا مكان مشي واما الثالث كلام النبي عليه الصلاه والسلام على اللي مشي واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه يا نهار ابيض هو اعرض ده مش معناه راح يزني بقى وراح ده واحد كان عايش وسط الصحابه جريمه ان احنا في اي لحظه من لحظات حياتنا نزهد ان احنا نسمع الدين ان احنا نسمع دروس الوعظ والايمان ودروس العلم ده مكاننا ده بيتنا ده المكان اللي احنا بنتشحن فيه قلوبنا عشان نخرج الدنيا ننور للناس حياتها والا تبقى عامل زي المحمول اللي مش مشحون خارج للناس على شرطه واحده قاعد يصفر وخلاص وفي الاخر بيفصل يا اخوانا واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه كل كلمه اعراض لما بتذكر في القران او السنه بتلاقي بعدها مصيبه بتلاقي بعدها عقوبه كارثيه قال تعالى فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا ما هو الاعراض ده هيودي لابشع درجات والعياذ بالله البعد عن الله بعد كده اعرضتم يعني ايه مش عايز اسمع دين الاعراض ده مجرد ان انا مش فاضي اسمع دين مش فاضي احضر دروس ايمانيه مش فاضي ارتبط ببيت الايمان مش فاضي اقعد مع اخواني نتكلم عن احوال مش فاضي للدين ما اناش فاضي لموضوع الدين زي ما النبي عليه الصلاه والسلام طلع على جبل الصفا وخطب في الناس فابو جهل ابو لهب قال له ايه تبا لك قال هذا جمعتنا يا عم انت انت انت فاكرنا ناس فاضيه زيك ورانا بهايم ومواشي وبقر بنربيه وفلوس بنجمعها يا عم احنا فاضيين زيكم اخرة ايه وعدو ايه واشتروا انفسكم من النار ايه يا عم انت بتقول ايه احنا انتوا ناس فاضيه انما احنا ناس ورانا دنيا ورانا بهايم بنربيها ورانا اراضي زراعيه بنحط لها السمات بتاعها ورانا كراسي هنموت ونسيبها بس لازم نموت واحنا مثبتين فيها ورانا فلوس قاعدين ننمي فيها ورانا عيال ما بنعلمهمش ايه من كتاب ربنا بس لازم نعلف فيهم كل يوم انتوا فاكريننا فاضيين زيكم فاكريننا فاضيين للدين والكلام بتاع الاخره زيكم احنا مشغولين بخمسين سنه هنعيشهم على الارض طب والخمسين الف سنه اللي هتقفهم يوم القيامه مش مشغول بيهم ليه مصدقين ولا مش مصدقين مصدقين ربنا ولا ما احناش مصدقين ربنا فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا شوف اول ما كلمه الاعراض جت حصل ايه افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم قاصفه ايه ده ايه ده ده كل ده عشان الاعراض ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ايه ده هو كل ده بسبب الاعراض ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا بس ربنا ما قالش كلمة تانية فأعرضوا بس مش عايزين نسمع دين بس فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور قال تعالى ومن أعرض عن ذكري مش عايز يسمع دين مش معناه انه مش عايز يسمع دين عشان يزني ولا مشغول مش فاضي ورايا مصالح ورايا دنيا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ما تزعلش بقى من الهم اللي هيبقى في حياتك اخواني في الله يعني من اشد الجرائم التي ترتكب الان اعراض الناس عن بيوت الله عن دروس الايمان عن بيئة الإيمان عن لقاء الإخوة ببعضهم عشان يشوفوا هينصروا دين ربنا بإيه القضية قضية خطيرة الالتزام ليس كلمة الالتزام ده مش كلمة دين أبو بكر وعمر ده ملوش دعوة باللي احنا بنعمله خالص اللي مشغول في دنيته واللي مشغول في نفسه واللي مشغول في السياسة بدون ان يكون عنصر فيها يعني هو مشغول بس من بره كده يعني هو مش مش شغال ده هو بس ايه بيتابع الاحداث زي ما بتوع الكره بيحبوا الكره وبيهتموا انهم يشوفوا الاحداث وزي ما بتوع الفن بيتابعوا الفن هو بيحب ايه الموضوع ده جميل معاه يعني الموضوع ده جميل يسالون عن انبائكم اخواني في الله افيقوا واستيقظوا فاننا سنسال امام الله واننا سنعرض على الله واننا سنسال عن وستوزن اعمالنا في نفس الميزان الذي ستوزن في اعمال ابو بكر وعمر يا اخواني النبي عليه الصلاه والسلام المدينه المنوره اتفتحت له سنه 12 ومع ذلك هاجر سنة 13 سنة كاملة ما هاجرش ليه بعت الصحابة الأول بعت المهاجرين الأول ليه زي صاحب مصنع عمل الموديل وقعد يخرط عليه النبي عليه الصلاه والسلام 12 سنه بيعمل الموديل بقى بيربي في المهاجرين بعت المهاجرين هم اللي يربوا الانصار سنه كامله الانصار تشوف قيامهم وصيامهم واخباتهم وجهادهم وتضحياتهم ويقينهم النبي عليه الصلاه والسلام راح المدينه لقى المدينه كلها كلها ابطال تخيل لو كان النبي عليه الصلاه والسلام بدل ما يبعت المهاجرين تخيل بعتنا احنا جه على هذا الجمع كده كلنا على بعض كده اطلعوا انتوا على المدينه المنوره من 12 ل 13 ربوا الناس بقى الناس تشوف كده ايمانكم وعبادتكم واقبالكم تخيل كان النبي عليه الصلاه والسلام كان لما وصل المدينه لقى الانصار عاملين ايه لما النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان سمامه بن اثال رجل الاعمال الكبير في جزيره العرب مورد القمح لمكه اراد انه يسلم ربطه في عمود في المسجد النبوي ثلاث ايام ليه عشان يشوف الصحابه وعبادتهم وقيامهم وصيامهم وبكائهم وخشوعهم فالراجل قلبه اتفطر بعد ثلاث ايام وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ده, ده, ده الملائكه يعني الملائكه يعني ده انا ما عمري في حياتي ما تخيلت ان في ناس ملائكيه بالمنظر ده تخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام بقى ربط صمامه بن اثال في العمود ده وقعد يتفرج علينا احنا ثلاث ايام تخيلوا كان هيسلم ولا زي اللاعب الامريكي اللي نزل مصر بعد ما اسلم عشان يتعلم الاسلام فلما شاف معاملات الناس وبتاع التاكسي اللي بيسرقوا في الفلوس وب... عشان اجنبي ما هوش فاهم يعني ايه جنيه مصري وبتاع وبتاع ارتد عن الاسلام وعاد الى بلده بعد ان ترك الاسلام والعياذ بالله اخواني في الله تاني وللمره المية وللمره المليون النملة اللي حبت الجمل وراحت قالت له انا هولع في نفسي لو ما اتجوزتنيش وانا جهزت بيتي عشان نعيش مع بعض الجمل صابت عليه النملة ماشي فضل ماشي وراها وصلت للجحر بتاعها الجمل مش فاهم في ايه قالت له ده بيتنا اللي هنعيش فيه حته البتاع ده اهو فقال لها الجمل كلمه نحتاج ان يسمعها مليار و400 مليون مسلم الان اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك النمله دي هو احنا والجمل العظيم الكبير ده هو الاسلام للاسف احنا مش على قد ديننا للاسف اخلاقنا ومعاملاتنا مش على قد ديننا يقيننا مش على قد ديننا تضحياتنا وجهادنا مش على قد ديننا فمتى نكون اهلا لذلك الدين اقول قولي هذا استغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى إن ذلك الدين سوف ينتصر وهذه الدعوة سوف تنتشر ولكن القضية بينا ولا بغيرنا تاني عشان اخواننا اللي جم بعد ما صحائف الملائكة اغلقت ولا يكتب اسماؤهم اليوم في من يعني كتبت الملائكة اسماؤهم حتى ترفعها الى الله تاني لو واحد قال لك دلوقتي الحق اختك او بنتك واحد بيعتدي عليها بره هتعمل ايه هتتجنن هتجري بلا وعي طب دينك بيعتدى عليه المنكرات ماليه الشوارع هتعمل ايه قال تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا يعني ايه او ادفعوا دي الدين وصل لازمه لدرجه ان بيقولوا تعالى اقف معانا قاتل مش عايز تقاتل يا سيدي تعالى ادفع عارفين يعني ايه او ادفعوا ادفعوا دي في التفسير يعني تعالى اقف منظر بس تعالى منظر لما اهل الباطل يشوفونا حتى كتير يخافوا مننا تعالى ولو جثة بس من غير ما تعمل حاجة يعني الدين يوصل لأزمة لدرجة ان يبقى ولو حتى منظر الدين يوصل الدين الوقت كده تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا تعالوا صلحوا الواقع اللي فسد ده اهو بسبب سلبيتنا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار اشد اي التوبيخ في القران على قول ابن عباس لولا ينهاهم الربانيون لما شفنا الناس بعدت عن ربنا سكتنا ليه لما شفنا الناس بت... بت... بتقع في المنكرات سكت ليه لما الملتزمه شافت المتبرجه ماشيه في الشارع سكتت ليه لبئس ما كانوا يصنعون ده الساكتين دول هم اللي صنعوا انتشار الفساد ازاي ما هو لو كان اول منكر اتعمل ده قال حرام وده قال حرام ما كانش واحد قلد التاني انما لما شاب مشي على الكورنيش مع فتاه ما حدش قال له حاجه مليون شاب قلدوه لما واحد عمل دي جي في الشارع في افتتاح محل ما حدش قال له حاجه مليون دي جي في كوبات خلاص سنه مؤكده في كل افتتاح محل انه لازم يملأوا لما افراح فرح ليله العمر بقى كلها فساتين عري وبقى كلها معازف محرمه وبقى كلها اختلاط فاحش وبقى كلها منكرات والناس سكتت محدش قال حرام خلاص بقت كل الافراح كده يبقى سكوت اهل الدين عن انكار المنكر هو السبب في انتشار المنكر هو السبب في فساد المجتمع وانتشار الفساد لولا ينهاهم الربانيون ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد رسول الله والذين معه يعني ايه معه يعني معاك يعني معاك يا دين الله يعني في كل ازمه الدين بيتعرض لها انا مع الدين فيها انا مع الدين ما ما ببعدش عن دين ربنا ابدا يعني هي عامله زي راجل كبير ركب قطر ف عايز مكان يقعد فيه فلقى اسره كده قاعده مع بعض وبيلعبوا مع بعض تركبوني جنبكم يا عم انت ما عندكش نظر ولا ايه بعد كده لقى ولد وبنت قاعدين بقى بيحبوا في بعض في القطر اقعد جنبكم يا عم هو انت ما عندكش سوق انت مش شايف الموقف العاطفي اللي احنا فيه بعد كده لقى واحد شاب بيلف سجاره ملغمه وبيشربها تركبني جنبك يا عم ما تفصلنيش بقى سيبني بقى في الدماغ اللي انا فيها بعد كده لقى واحد جاب لابتوب وقاعد ويدخل على البورصه ويشوف الاسهم تركبني جنبك يا عم انا بشوف مصالحي انت الوقت ما انت شايف بني ادم بيشوف مصالحه والعمل عباده انا فضيلك بعد كده لقى كل ما يعدي على حد ينهر وينكر ولحد ما حد رضي قعدوا جنبه اول ما القطر وصل لقوا الملك بتاع البلد كلها في انتظار ذلك الرجل واكرم اعظم اكرام من اجلسوه ومن يعني اجلسوه بجانبهم فندم الجميع على انهم لم يجلسوا ذلك الرجل بجانبهم الراجل ده هو الدين الدين اللي ما حدش راضي يشيله الدين اللي كل واحد بيقول لك اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه تلك الكلمه المقيته الجاهله الفاسده ان كل واحد دلوقتي بقى بيقول لك ايه للدين رب يحميه للدعوه رب يحميها للمنكرات رب يرسل من ينكرها للحدود رب يرسل من يحفظها للحقوق رب يرسل من يرجعها للاقصى رب يرسل من يحرره انما انا دنيتي مين اللي هيح... مين اللي هيراعيها اخواني في الله أرى ذلك الفكر الآن ينتشر في الأمة للأسف للأسف بين من يسمون الملتزمين ومن لا يسمون الملتزمين الفكر ده بقى الوقت فكر في الأمة فين المضحين لوجه الله فين المجاهدين لحماية حدود الله أين الداعون إلى الله قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وصل للناس الدعوة انزلوا وانشروا الدعوة انزلوا وكلموا الناس في الدين كلموا الناس في ده انت داعيه في شغلك خاص لازم هتبقى داعيه في بيتك لازم داعيه في دراستك لازم داعيه انت لا تملك ان تخرج عن سبيل الدعوه والا فقد خرجت عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله والله اللي عايز يبقى على سبيلي يشتغل في الدعوه زي ما انا اشتغلت ويستحمل زي ما انا استحملت ولكن يعني ما يحدث الان وان لم تفعل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك طب وان لم تفعل بقى طب لو ما وصلتش للناس طب لو ما مهمنيش اللي عصى واللي ما عصاش فما بلغت رسالته قابل ربنا بقى بالجريمه دي انت حر قابل ربنا بقى وانت ما بلغت رسالته انت حر بقى قابل ربنا وانت خنت الرساله خلاص انت حر بقى دي قضيتك بقى يوم القيامه لما تعرض على الله والله يعصمك من الناس فلا ترهب الناس ولا تخف الناس ولا تهب الناس ان تقول كلمه الحق وان تجهر بكلمه الحق في كل مكان اخواني في الله ورانا رسالة عظيمة جدا ورانا رسالة كبيرة جدا ورانا رسالة إنقاذ الناس من النار ورانا رسالة دعوة الناس إلى الله أنت مسلم إذا أنت داعية لازم لازم قلوبنا تتملى حرقة على المعاصي اللي احنا بنشوفها في بيوتنا وفي شغلنا وفي دراستنا وجامعاتنا وفي كل مكان وفي كل شارع لو قلبك ما تملاش حرقة وي بدأت تتكلم وخرجنا من حالة البكم الجماعي عدم الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعدم إنكار المنكر فستزداد الأمور سوءا وستسأل أمام الله عن أشد توبيخ في القرآن لولا ينهاهم الربانيون سكت ليه لما كنت عارف إن ده غلط سكت ليه ما كنتش إيجابي مع دين ربنا ليه ما كانش عندك جرأة تتكلم عن ربنا ليه ما كانش عندك غيرة على حدود ربنا ليه هذه الحرقة القى بها ربك سبحانه وتعالى وكفى أن تلقى الله وقد اتقد قلبك نار غيرة على حرمات الله اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم أطلق ألسنتنا في الدعوة إليك يا رب اللهم أطلق ألسنتنا في الدعوة إليك يا رب اللهم أيقظ قلوبنا اللهم اجعلنا ممن نغاروا على انتهاك حدودك اللهم اجعلنا من الدعاة إليك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك يا من نحن بك وإليك لا تجعل في قلوبنا إلاك يا من نحن بك وإليك اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ونلقاك إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك